بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا في إنجيل لوقا إصحاح 23 ف أظن تاني عدد نقرا من الأول فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس وابتدأوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك فسأله بيلاطس قائلا أنت ملك اليهود فأجابه وقال أنت تقول فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع إني لا أجد علة في هذا الإنسان قلنا المرة اللي فاتت ربنا يسوع له المجد اتحاكم ليلة صليبه كذا مرة بدأت في بيت حنان رئيس الكهنة الأسبق وقيافة رئيس الكهنة الحالي وفضلوا كده يتبادلوه وعلى الفجر اجتمع مجمع السنهدريم وخدوا قرار بإعدامه كان فاضل انه يتاخد قرار مدني لان هم مش في ايديهم يعدموا انسان يقتلوا واحد فطلعوا على قصر بيلاطس يوميها الصبح الجمعة الصبح وحصل الحوار ده واتهموا ربنا يسوع له المجد بتهمة كل الناس سمعت رد المسيح له المجد على السؤال بتاع الجزية فكانت تهمة بطالة وتهمة كاذبة ومعروف انها متلفقة وبعدين التهمة الثانية انه بيدعي انه ملك بالنسبة لبيلاطس لا تعني كتير كونه يبقى ملك اليهود ما يعني بدل ما بيحاربش ما فيش ثورة على الرومان ممكن ما تبقاش تهمة حقيقية أو ملهاش قيمة مدنية إنما بيلاطس سأل هو أنت ملك اليهود قال له أنت قلت يعني أنت عارف كده لأن بيلاطس كان سمع عنه كتير وعن معجزاته ومحدش ما سمعش عن قبلها بخمس أيام دخول المسيح الهيكل وقت الزفة بتاعت حد الشعانين يعتقد ان خرج فيها اكتر من نص مليون نسمة يوم حد الزعف يعني كان عدد ضخم جدا فكل الدنيا اضطربت فكان محدش ما سمعش عن المسيح وربنا يسأل له المجد لم ينكر أنه ملك إنما زي ما ذكر إنجيل يوحنا قال له بس مملكتي ليست من هذا العالم يعني ما تخافش على نفسك في آخر الحوار بيلاطس أعلن أني لا أجد علة في هذا الإنسان ودي أباء كتير عجبتهم وقالوا الراجل الوثني الروماني بره المسيح واليهود اللي المسيح منهم وجاي لهم أساسا هم اللي إيه بيتآمروا عشان يموتوه يعني الراجل اللي ملوش في الموضوع بيلاطس هو نفسه قال أنا مش شايف في علة يعني صوت الحق طلع في المحاكمة إنما بيلاطس خاف بعد كده ورجع ضعيف لكن هو أول إعلان قاله قال أنا مش شايف فيه حاجة إني لا أجد علة في هذا الإنسان فكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا هم عاوزين يقولوا له ده بيهيج الشعب يعني هيعمل ثورة على الرومان ده حتى شعبيته في كل حتة من الجليل فوق في فلسطين لليهودية تحت يعني كل مقاطعات فلسطين وهو فعلا ربنا يسوع له المجد بدأ خدمته في الجليل فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هل الرجل جليلي وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس فلسطين كانت مقسمة إلى سلطنات أو مقاطعات الجزء الشمالي ده اللي هو اسمه الجليل كان يتبع هيرودس وده هيرودس ابن هيرودس الكبير يعني كان في اتنين هيرودس هيرودس اللي قبله هو اللي كان حاول يقتل ربنا يسوع وهو طفل بعد كده المملكة اتقسمت على أولاده منهم هيرودس ده فده هيرودس التاني مش الأولاني التاني كان مات عارفين ربنا يسوع وهو في مصر مع أمه العذراء جالهم خبر إن هيرودس مات جه وراه هيرودس ابنه وكان برضه سيء زيه وعشان كده لما رجعوا اختاروا يعيشوا في الناصرة قال الرجل جليلي وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس واحد ممكن يقول إيه اللي جاب هيرودس السعاتي هيرودس فوق في الجليل هيبعته من أورشليم للجليل دي مسافة تاخد لها يوم سفر أو, أو أكتر إنما هو في الوقت ده كان في موسم الأعياد ما هو ده يوم فصح كله ينزل أورشليم الملوك والشعب كله فكان هيرودس له قصر في اورشليم جنب قصر بيلاطس جنب قصر رؤساء الكهنه كل اللفه دي خدها المسيح له المجد ليله صليبه او يوم محاكمته. اذ كان هو ايضا في تلك الايام في اورشليم. واما هيرودس فلما راى يسوع فرح جدا. هيرودس ده هو اللي كان قتل يوحنا المعمدان وهو ده صاحب القصه بتاعت هيروديا اللي هي كان واخد اخت مرات أخوه وأخذها زوجا وحسب الشريعة ده كلام غلط فكان يوحنا واقف له وقال له لا يحل لك إلى أن انتهى بإعدام يوحنا المعمدان وبعد كده هيرودس ما كانش شاف المسيح إنما كان مرعوب منه لدرجة لما قالوا له عن المسيح قال لهم ده ده يوحنا اللي أنا قتلته من كتر عملته وإحساسه بالذنب تصور إن المسيح له المجد هو نفسه يوحنا اللي قطع راسه أما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا هيرودس انبسط لما شاف المسيح دي أول مرة يشوفه والمرة دي جاي له إيه يعني مذلول ومهان ومربوط ومحكوم عليه فغير ما سمع عنه لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه اللي يسمع كده يقول هيرودس ده شخص تقي ونفسه يشوف المسيح وبقاله زمن عاوز يشوفه طبعا هو الحقيقة كان بيحب يعرف أو يتفرج على معجزة كل اللي كان عاوز يشوفه ما اتفرجنا على معجزة في ناس عاوزة المسيح عشان تتفرج على معجزات عاوزة المسيح ربنا له المجد عشان الانبهار والتسلية إنما مش بيحبوه لشخصه فيرودس بيقول فرح جدا لما شاف ربنا يسوع وكان يريد من زمان أن يراه لسماع عنه أشياء كثيرة وترجى أن يرى آية تصنع منه يعني فضل يحايل ربنا يسوع فرجنا على معجزة طبعا دي مش أول مرة تطلب من المسيح معجزات بدون سبب حقيقي قبل كده يوم بعد ما عمل خمس خبزات قالوا له ما تفرجنا على آية عشان نمشي وراك أبائنا أكلوا المن طب أنت هتعمل لنا إيه فهم كانوا دايما يساوموا ربنا يسوع عشان يفرجهم وفي حتة تاني يقولوا له أرنا آية قال لهم لا يعطى هذا الجيل آية إلا آية يونان النبي واتكلم عن آية موته وقيامته ساعتها ربنا يسوع له المجد علمنا ان الايات والمعجزات ما هياش استعراض ما هياش شو ما هياش للفرجه انما لما بيلاقي واحد متالم جدا بيسنده ولو بمعجزه لما بيتحنن على ارمله نايين بيقوم ابنها لما بيبقى التلاميذ بيغرقوا بيرفعهم وينقذهم انما المعجزات مش عمال على بطال ولا للفرجه ولا ربنا يسوع له المجد جدا عشان يعمل معجزات المعجزات تتبع المؤمنين تتبع الإيمان إنما مش هي أساس المسيحية عشان كده تلاحظوا إن اليومين دول في هوجة وموضة في الغرب إن المسيحية خدت شكل معجزي يطلعوا الناس على المسارح ويستعرضوا كده بعض المعجزات الحكاية دي مش من روح الكتاب ولا شفناها في حياة ربنا يسوع طب المسيح كان بالأولى كل ما يجي تجمع يطلع الشخص من دول ويقول لهم اتفرجوا عليه شوفوا هيحصل له ايه المسيح ما كانش بيعمل كده ده ربنا يسوع لما كان يعمل معجزه كان يقول له ما تقولش لحد غيرش مره واحده بس يمكن قال لواحد روح قول لاهلك لانه كان ربنا يسوع طردوه من المنطقه كلها يوم مجنون الجدريين ما عدا ذلك كان يقول روح للهاك للكاهن قدم ذبيحه في الابرص ومره تاني يقول له ما تحكيش إذا ربنا يسوع ما كانش يحب إن المعجزات تعمل له سمعة. ما كانش ده اللي شاغله. وما كان وكان خايف إن الناس تبقى عاوزاه عشان معجزاته، وقال كده لليهود، قال لهم أنتوا ماشيين ورايا عشان كلتوا امبارح وشبعتوا. يعني بدل في معجزة وفي أكل خلاص هتمشي ورايا. ربنا يسوع ما يحبش كده. ما يحبش إن الناس تمشي وراه عشان معجزات. أقول لكم ليه؟ افرض ربنا يسوع جس- جاب صليب لإنسان أو جاب تجربة لواحد وبعدين الشخص ده طلب معجزة ربنا ما استجابش شايف إن التجربة أو الصليب مفيد تبوظ الحكاية تلاقي الشخص يقول له ما اتفقناش على كده يا رب أنا ماشي وراك عشان ما يحصليش مشاكل ماشي وراك عشان لو حصلت مشكلة تعمل لي معجزة إنما أنت مش هتعمل معجزة يبقى احنا كده مش ماشيين صح فربنا يسوع ما وعدناش إن يكون في معجزات كل يوم وما قالناش امشوا ورايا عشان أعمل لكم معجزات لا إنما المسيح قال امشوا ورايا لغاية ما تموتوا كمان لغاية الصليب إنما في الآخر في قيامة المعجزة الحقيقية اللي كلنا بنطلبها هي قيامة الأموات إنما المعجزات اللي في الدنيا مش بالضرورة أبدا تكون مدخل للحياة الصح ولا هي وسيلة دعاية للمسيحية إلا لما ربنا يستخدمها بطريقته في الوقت المناسب كان ممكن واحد يقول لربنا يسوع طب فرصة يا رب تعمل معجزة قدام هيرودس ده ده ملك ده لو آمن ده ده يعني يمكن كل الجليل يؤمن انما ربنا يسوع ما عملش معجزه لا قدام بيلاطس ولا قدام هيرودس يمكن لكذا سبب اولا حتى لو عمل معجزات مثل هذه القلوب العنيده حتى لو شافت معجزه مش هتؤمن ده اللي حصل في مثل الغني والعازر لما الغني قال لابونا ابراهيم ابعت حد لاخواتي في الدنيا قال له عندهم موسى والانبياء عندهم كلام ربنا قال له لا لو العذر امن الموت معجزه هيصدقوا قال له لا مش هيصدقوا بدل ما صدقوش موسى التوراه يعني والانبياء يبقى حتى لو املهم حد مش هيصدقوه فربنا يسوع عارف ان المعجزات في ناس ما بتاثرش عليها في ناس تنبهر تنبهر وبس وبعد كده حياتها ما تتغيرش يوحنا المعمدان لم يذكر عنه انه عمل معجزه واحده انما كانت عظاته الناريه خلت كل المنطقه تتوب وهو ده الغرض الحقيقي للمسيحيه ساله بكلام كثير فلم يجبه بشيء ساله بكلام كثير فلم يجبه بشيء فضل يقول له آه، انت عملت المعجزه دي طب انت جاي تعمل ايه طب انت صحيح ملك طب انت عاوز ايه ربنا يسوع لا ما ردش على هيرودس ولا كلمه ووقف رؤساء الكهنه والكتبه يشتكون عليه باشتداد طبعا اللي واخدين المسيح ما سابوهوش رؤساء الكهنه واليهود عشان التهم آه، الملفقه دي تستمر قدام هيرودس كمان لان قالوا بيلاطس هيتاثر براي هيرودس فاحتقره هيرودس كلمه صعبه قوي فاحتقره هيرودس لما لقاه ساكت ومش بيرد مش بيدافع عن نفسه مش بيجاوب على الأسئلة مش بيعمل معجزات احتقر أصل هيرودس ده رمز للإنسان العالمي اللي ما يعجبوش التقوى والهدوء والنقاوة والقداسة والحق يعجبه المنظر والشو والمجد الباطل وال يعني المنظر فمش عاجبه المسيح قال له هو ده الملك اللي انتوا بتحكوا عنه هو ده بقى اللي كل الناس بتمشي وراه هو ده اللي بيعمل معجزات هو كان شايف بقى حاجة تاني في خياله فاحتقره هيرودس طبعا كلمة قاسية قوي تتقال على ربنا يسوع له المجد إنما كانت معناها نهاية هيرودس لأن هيرودس في الحالة دي رفض انتوا عارفين نهاية الراجل ده كانت نهاية صعبة لأنه في سفر الأعمال يذكر أنه تزعم اضطهاد الكنيسة الأولى هيرودس حب يموت الآباء الرسل وقتل يعقوب أخو يوحنا بن زبدي أول واحد في أعمال 12 ومسك بطرس عشان يقدمه في الفصح زي المسيح بالظبط ويموته ساعتها الملاك هرب بطرس وفي آخر الإصحاح سمعنا عن ضربة مخيفة إن هيرودس الدود ابتدى ياكله ومات موتة وحش بسبب قساوة قلبه احتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس شوفوا بقى إحساس صعب قوي بالذل والمهانة لما يكون المسيح ملك كل الملوك رب الكل عمالين الملوك كده يبعتوا لبعض كل واحد يسخر منه شوية وقبلها رؤساء الكهنة برضو كل واحد اشتغل شوية وهو ساكت سكوت ربنا يسوع له المجد يعني حكمة لكل الناس في ناس تقول مش الواحد يطلب حقه ممكن بس مش في كل وقت يمكن يطلب حقه لو اللي قدامه ناس هيسمعه يمكن يطلب حقه لو الحق ده هيجي مصلحة لناس تانية كمان إنما أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام وأقوى من الكلام لأنه لما الظلم يسود يبقى الكلام مش هلوش قيمة ربنا يسوع مهما دافع عن نفسه هم خلاص طبخين الحكاية والمؤامرة محبكة ومش بيسمعوا غير اللي هم عاوزين يسمعوه هيضيع وقته ليه ربنا هيقول كلام ما يتسمعش ليه إنما لما كانوا هيمسوا حقيقته كإله أعلن لاهوته وما خافش عشان كده بنقول اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس فضل ساكت ساكت ساكت لغاية لما قال له بص أنا ليا سلطان أطلعك وسلطان أمشيك قال له لا استنى بقى أنت مالكش عليا سلطان خالص أنا اللي في إيدي كل السلطان أنا ملك صحيح ومملكتي مش من هنا ولو كنت من هنا كانوا 12 جيش ملائكة كانوا يحاموا عني إنما أنا اللي سايب الفرصة للأشرار يعملوا فيا كده ومن هنا ورايح هتشوفوا مكاني في السمع في يمين العظمة فالمسيح اعترف بلاهوته بملكه الاعتراف الحسن حتى لو أخذت عليه عند اليهود كأنها تجديف اعتبروا اليهود بيقولوا أنا ربنا يبقى جدف إنما مدنيا ما كانتش تهم ألبسه لباسا لامعا يعني لبسه لبس الملوك بس كنوع من التريقة يعني تاخدوا بالكم في صور المسيح أثناء المحاكمة والصليب بيبقوا لابس ثوب أرجواني أرجواني ده لون سماوي كده كانوا يلبسوه الملوك إنما هنا مش على سبيل الإكرام ده على سبيل الإهانة والتريقة وردوا إلى بيلاطس فصار بيلاطس وهيرود الصديقين مع بعضهما في ذلك اليوم لأنهما كان من قبل في عداوة بينهما العجيب أن ربنا يسوع له المجد بيعمل خير وسلام بكل الطرق في أي وقت بيلاطس وهيرودس بيكرهوا بعض إنما لما اتفقوا على كراهية المسيح اتصاحبوا يعني الأشرار ما يطيقوش بعض إنما ممكن يتفقوا مع بعض على كراهية الأبرار ودي من جيل لجيل بنشوف كنيسة مثلا ناس كتيرة تكرهها واللي بيكرهوا الكنيسة ما بيحبوش بعض ولا يعرفوش طعم الحب أساسا إنما ممكن يتفقوا عشان على عداوة البر أو عداوة الحق فبيلاطس وهيرودس اللي كانوا أشرار وكانوا الاثنين ما يحبوش بعض دوالي في الشمال ودوالي في الجنوب والبعض بيقول احتمال ان اصل بيلاطس كان عمل مذبحه ل 18 واحد جليلي سمعنا عنها في لقا 18 لما ذبح ذبح بعض الجليليين وهم بيقدموا ذبايح فدي طبعا غالبا زعلت هيرودس جدا ان الفلاحين بتوعه ينزلوا اورشليم يقدموا ذبيحه يقوم بيلاطس بحجه معينه يذبحهم ويخلط دمهم بذبائحهم كانوا الاثنين متوحشين مش بعيد ده يكون سبب الخصام اللي بينهم انما في كل الاحوال لما بعتوا المسيح لبعض اتصاحبوا على بعض برضو البعض يقول ان دي اشارة ان ربنا يسوع هيجمع الاشرار مع بعض ان كانوا يهود او امم هيصلح الكل بسبب صليبه والامه هيقدر يصالح الكل لان اليهود والامم اشتركوا في في صلب ربنا يسوع الاثنين ادي بيلاطس هنا يمثل الأمم وهيرودس يمثل اليهود فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب رجع تاني ربنا يسوع قدام بيلاطس احنا كل ده لسه ما جبناش 8 الصبح يعني كل ده في الفجر يبعتوه مثلا 7 الصبح لهيرودس يقعد معاه ساعة وبعدين يرجعوه لبيلاطس تاني أم استدعى رؤساء الكهنة والعظماء وقال لهم قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب ده ملخص التهمة اللي عليه وها أنا قد فحصت قدامكم فحصت ده تعبير قانوني مقصود بيه حققت ودرست تقصيت لقيت إن مفيش أساس للتهمة ولم أجد في هذا الإنسان علة اعتراف مرة أخرى من فم صاحب القرار بيلاطس هو صاحب القرار ولا اليهود ولا هيرودس مما تشتكون به عليه ولا هيرودس أيضا يعني بدل ما هيرودس يساعده ياخد قرار الإعدام بالعكس هيرودس جه في صف ربنا يسوع مؤخرا يعني وقال أنا مش شايف فيه جريمة إنما احتقره لكن ما مسكش عليه تهم فتلاحظوا ان الجماعة المدنيين مش لاقيين غلطة طبعا لربنا يسوع لانه ملوش غلطة لاني ارسلتكم اليه وها لا شيء يستحق الموت صنع منهم وهو عارف انه جايبيه جايبينه ومصرين على قرار اعدام مش عاوزين اي حاجة اقل من كده فانا اؤدبه واطلقه الواحد يسمع الكلام ده يتعجب تأدب مين انت هتأدب ربنا يسوع له المجد انت اللي هتطلقه ده انت روحك في يده شوفوا الناس لما تتعمي عن الحقيقة والمسيح يفضل متواضع وساكت ده لو واحد فينا مكان ربنا يسوع واحنا يعني كلنا بشر في بعض كان صار لكرامته من الكلام الجارح ده انما المسيح فضل ساكت كأن هيرودس بياخد قرار وبيلاطس بياخد قرار وحنان بياخد قرار وكأنهم كلهم لصهم سلطة عليه وهو ساكت أنا أؤدبه وأطلقه طب أنت بتقول مفيش علة هتأدبه ليه عشان خاطركم مجاملة لليهود احنا نجلده ونفهمه غلطه ونقول له ما يقولش الكلام ده تاني وخلاص ده اللي عاوز يعمله أنا أؤدبه وأطلقه لأن مش معقول يموت ومفيش أي علة طب هتتكتب إزاي في المحضر أو في في المحكمة وكان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحدا يعني هنا في حاجة أدعى أنه يطلع ده, ده يوم عيد وعادة اليهود كانوا ليهم يطلبوا أسير فرصة يطلع بطلب اليهود ده حتة كده مجاملة من الرومان لليهود عشان يفضلوا في سلام مع بعض ما يقوموش بثورات وكان متوقع أنه أحباء المسيح كتير قوي عشرات ومئات الآلاف طبعا لو اتمسك أسير هيطلبوه هو اللي يطلع في العيد فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق لنا بارباس وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل الثاني ممسوك عليه تهم فظيعة قتل وعمل فتنة فتنة يعني ثورة وقعت الناس في بعض ففي كتير من الناس ممكن تكون ماتت إنما اليهود دول هم طلبوا باراباس طلبوه هو ده اللي عاوزينه هو ده أملهم دول اليهود دول اليهود لغاية النهاردة اليهود اللي بيرفضوا المسيح له المجد بتاعنا وعاوزين باراباس باراباس ده في كل جيل له اسم تاني إنما هم بتوع باراباس مش بتوع ربنا يسوع عشان كده الكتاب قال عليهم دول مجمع شيطان سفر الرؤيا يقول على اليهود غير المؤمنين دول مجمع شيطان وربنا يسوع قال لهم انتوا اعمال ابوكم بتعملوها قالوا له ابونا اسمه ابراهيم قال لهم لا ابوكم ابليس واعمال ابوكم بتعملوها فاليهود لان قلبهم مقفول بيرفضوا المسيح وبيختاروا باراباس وكل باراباس هو ده الملك اللي عجبهم هو ده الشخص اللي يستهويهم شخص يقتل ويعمل فتنة ويبوظ الدنيا فكده بان هويتهم وميولهم فناداهم أيضا بيلاطس طبعا بيلاطس بقى محرج ما كانش متوقع غالبا انه كان فاكر حكاية اطلق لكم اسير دي اخر الكلام يبقى هنطلع المسيح لانه اسير وخلاص انما فوجئ ان هم بيطلبوا شخص مرعب يعني ممكن يأذيهم ويأذي بيوتهم وأولادهم براباس ده شخص ملوش أمان إنما ما عندهمش مانع يطلع براباس بس بلاش المسيح فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع هنا يبان ضعف شخصية بيلاطس إن هو في إيده القرار بس خايف منهم هم تجمهروا وصوتهم عالي ويهزوه بكلامهم إنما هو الحقيقة صاحب القرار فيبان ضعف شخصيته فناداهم مرة أخرى وهو عاوز يطلع بأي طريقة وتعرفين معلمنا متى ذكر في إنجيله حقيقة أخرى لم يذكرها هنا لؤى إن مراته بعتت في الوقت ده قالت له بلاش إياك وذاك البار اوعى تقرب منه أنا اتألمت جدا في حلم بسببه من مش عارفين الحلم بالظبط ايه انما هي صحيت منزعجة جدا في الفجر وبعتت مرسال لجوزها حاسب اوعى تمد ايدك على هذا البار يعني جاله انذار من واحدة قريبة جدا ليه وكانوا يعتقدوا الرومان دول في الأحلام والحاجات دي فالتنبيهات من كل حتة مسيح له المجد ملوش غلط يرودس مش لاقي له غلط بيلاطس مش لاقي له غلط مراته بتقول له بلاش تقرب منه مفيش فايدة فصرخوا قائلين اصلبه اصلبه هنا بقى ايه سخنوا الناس وابتدوا يهتفوا ويصرخوا واللي ساعات ياخدوهم بالصوت بقى يعني ايه بدل المنطق مش جايب نتيجة يبقى ايه الصراخ والصوت يمكن يجيب نتيجة لانه ما فيش فايدة في المنطق بالقانون لا يمكن يدان كمصلوب فقال لهم ثالثة فأي شر عمل شوف معلمنا لؤى بيقول لثالث مرة بيلاطس يعلن للتاريخ أنه لم يفعل شرا لثالث مرة أي شر عمل طب أصلبه بحجة إيه بتهمة إيه كل اللي قلتوه ما ينفعش إني لم أجد فيه علة للموت أنا أؤدبه وأطلقه فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم طبعا اليوم ده أو القرار ده كان غلطة عمر بيلاطس وفي التاريخ يقولوا أن بيلاطس في الآخر تاب إنما حتى لو ما كانتش الحكاية دي مؤكدة دي غلطة صعبة قوي تخوفنا من حاجة ان احنا ساعات ناخد قرار غلط تحت تأثير اللي حوالينا يبقى ضميرك صاحب يقول لك بلاش انما بسبب الزن تخضع وترضي اللي حواليك وبعدين تندم بقية عمرك لازم نبقى عندنا نوع من حرية الإرادة والقوة انك لو مش مرتاح لما الدنيا كلها تتكلم في ودانك لا يعني لا لألا تغلط غلطة وتصلب المسيح تاني في ناس كتيرة بتغلط بسبب زن وإلحاح والشيطان ما عندوش مانع يزن ويلح طبعا لو هيجي منك يقال في قصة يوسف العفيف زي ما ذكرها سفر التكوين ان امرأة سيده بدأت تجري وراه كل يوم يعني الحكاية ما كانتش موقف ده كل يوم بتقدم الخطية قدامه كل يوم تلح عليه يغلط وفي الآخر هرب إنما لم يخضع للزن والإلحاح أبدا حتى لو كان راح فيها السجن إنما عرف يغلب الصوت الزنان ده اللي عاوزه يغلط هنلاقي كتير من أخطائنا للأسف نتيجة إن إحنا ما كناش عاوزين نغلط بس الجو اللي حوالينا صوته عالي فإحنا اللي صوتنا وطي ضميرنا صوته وطي جنب أصوات الشياطين قويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل شوفوا معلمنا لؤى وهو بيسجل بالروح القدس مش بيقول وأطلق لهم باراباس ده عشان يقول لنا شوفوا في الآخر رست على إيه أطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل والذي طلبوه وأسلم يسوع لمشيئته يعني حاطط ال contrast الضخم بين يسوع له كل المجد الإله القدوس الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش ولا الرؤساء ولا الملوك لقوله غلطة حتى القانون لم يجد فيه علة وصاد كده واحد مجرم ثبت عليه التهم وبرضه هم عاوزين المجرم ساعتكم وسلطان الظلمة قال كده وهم بيمسكوه قال دي ساعتكم ده يومكم يا بتوع الشياطين فلازم تاخدوا حقكم وأسلم يسوع لمشيئتهم هنا الحقيقة الراجل ده المفروض قاعد على كرسي الحق كرسي العدل كحاكم من قبل قيصر ما طلعش حقاني هو أنت بتحكم على هوى الناس ولا بالعدل عشان كده ما استمرش بيلاطس فترة طويلة لأنه حكم ظلم لأنه خضع لمشيئة الناس المفروض أن الواحد لا يخضع لمشيئة الناس أبدا أسلم يسوع لمشيئتهم طب مشيئة الناس ممكن تضيع ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا الكلام ده تقريبا كان حوالي تسعة الصبح قرار الإعدام النهائي صدر حوالي الساعة الثالثة بتوقيت اليهود عشان كده احنا في صلاة الساعة الثالثة الصبح الساعة تسعة دايما نفتكر ان هنا صدر قرار الصلب بينما ربنا يسوع هيتعلق على الصليب عقبال ما يوصل الجلجسة ويتسمر ويتعلق نحو الساعة السادسة ففي الساعة الستة نفتكر الصليب والساعة الثالثة نفتكر الحكم بالإعدام لما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحق ووضعوا عليه الصليب ليحملوا خلف يسوع الرجل ده له غزبرته ربنا يسوع حب شال الصليب فترة إنما بسبب الضرب طول الليل والجلد طبعا الصليب ده كان تقيل قوي كان زي شجرة بيشيلها فما كانتش شيلة سهلة أبدا فكان بيقع كذا مرة وبيجلدوه كذا مرة فاضطروا يجيبوا سمعان شخص فلاح بسيط راجع من حقله في السكة تبرع غالبا انه يشيل الصليب وهنا يتسجل في التاريخ انه سمعان رجلا قيروانيا قيروان دي يعني ناحية ليبيا كده في الاصل هو يهودي بس من نواحي ليبيا كان آتيا من الحقل ووضع عليه الصليب ليه ربنا سمح بكده كان ممكن ربنا طبعا يشيل الصليب للآخر ما هو شال كل الغل إنما الصورة دي بقى ربنا يسوع ماشي وسمعان ماشي وراه شايل الصليب كأنه كان عاوز يأسس المفهوم ويثبت المفهوم اللي علمه قبل كده إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني فالمنظر كان قدام كل الناس المسيح له المجد مهان ومتألم ويتقدم الطريق للموت وراه سمعان القيرواني شايل الصليب كأن كل مسيحي بيبص لسمعان ويقول له يا بختك أنا المفروض أبقى زيك الصليب ده صليبنا احنا والبهدلة دي حقنا احنا والعار ده كله ذنبنا احنا المفروض احنا اللي ناخد المكان ده انت مش ربنا يسوع له المجد بريء كل البراءة مالكش ذنب في اللي بيحصل أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان أتيا من الحق برضو تلاحظوا أن الجماعة دول مفترين يعني مش واحد منهم مثلا يشيل الصليب وخلاص سخروا واحد من اليهود وكان ممكن عسكري يشيل الصليب ويوصله بدل المتهم مش هيقدر يشيله إنما هم مش عاوزين يتعبوا وضع عليه الصليب ليحمله خلف يسوع برضو في بعض التقاليد بتقول أنه سمعان ده بقى قديس في آخر حياته وتذكر يذكر اسمه أو يعني يذكر أولاده في أحد رسائل بولس الرسول بعد كده وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كن يلطمن أيضا وينحن عليه الحقيقة الستات برضو أحيانا بيكونوا أكثر صدقا من الرجالة يعني شوفوا الرجالة كانوا مجتمعين طول الليل بيتأمروا وبيتصيدوا التهم ويطلعوا بيه على هيرودس ويرجعوه لبيلاطس واسلوبه كل ده صراخ رجالي انما لما طلع بقى في الطريق عشان يتصلب اكتر ناس خرجت وهي مش خايفة من اليهود ولا من الرومان الستات وبقوا يبكوا وينوحوا بحرقة ده الشعب البسيط بقى اللي ملوش خالص في المؤامرات دول الناس اللي كانوا بيحبوا المسيح فعلا انما يروحوا فين في رؤساء الكهنة والعظماء وهيرودس وبيلاطس دول ناس غلابة دول اللي عاش وسطهم المسيح يشفي أمراضهم ويعني يقيم موتاهم فكانوا ينحنا ويلطمنا كان طبعا انفعالاتهم الشرقية اللي احنا عارفينها دي انفعالات هنا فيها صدق كانوا بيحبوا ربنا فعلا كان ممكن واحدة منهم تخاف تقول لك يضربوني الرومان دول واخدينه يصلبوه انما ما خافوش طلعوا وراه وفضلوا يبكوا طول السكة فالتفت إليهن يسوع عشان كده بالرغم من ربنا يسوع كلمات قليلة جدا طول الليلة دي وطول اليوم ده تعرفين على الصليب هم سبع كلمات بالعدد إنما اختصهم بكلمة لأنه اللي يلاقيه بيحبه كده يعني حتى في زنقة ربنا يسوع في آلامه الشديدة يحب يبعت له رسالة لأن دول ناس كانوا صادقين التفت إليهن يسوع وقال يا بنات أورشليم لا تبكين عليه بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع هو بص لهم وقال لهم يا بنات أورشليم بنات أورشليم ده تعبير في العهد القديم تلاقوه مثلا في سفر النشيد وتلاقوه في أكثر من مكان إشارة إلى النفوس التقية اليهودية كانت تتسمى بنات أورشليم لأن أورشليم في الأصل هي مدينة الله فبنات أورشليم كتير ما بتبقى إشارة إلى النفس اللي ارتبطت بربنا وهم دول أغلبهم ستات وبنات فكانت الرسالة ليهم لا تبكين علي يعني إيه يعني الحقيقة إحنا مش لازم نتصعب كتير على آلام المسيح إنما خلي الدموع دموع توبة أولى بدل ما نتألم لمجرد إن إحنا شايفين المسيح بيتألم خلي دموعنا تبكي علينا ده أولى كتير وتبكي على أولادنا اللي جايين داخلين عالم يحكموا الظلمة والشيطان عشان الدموع دي تحميهم فقال لهم لا تبكين علي عاوز يقول لهم الدموع دي مش هتغير في في الموقف حاجة وكده كده أنا اخترت الصليب من البداية إنما أنا مش بقول لكم ما تبكوش بس أنا بقول لكم ابكوا بس ابكوا على نفسكم ابكوا على خطاياكم ابكوا على عند اليهود ابكوا على كبريائكم ابكوا على أولادكم اللي بعدوا عن ربنا فربنا قال لا تبكينا بل ابكينا في دم عارفين بنعمل ايه لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن دي وصية وصية بنسمعها كل جمعة عظيمة أو كل خميس عهد ابكوا على أنفسكم قدام صورة المسيح المصلوب الواحد بيبكي مش على المسيح على نفسه عشان كده في أحد القسم في القداس تقول فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون كل هذه الآلام لما تبص على آلام المسيح ممكن تبكي بس مش عليه ابكي على نفسك اللي وصلته لكده على الخطية اللي خلته يحتمل كل ده لأنه هو ذا أيام ربنا يسوع له المجد شايف أن العملة اللي بيعملوها اليهود دي هي اللي هيصدر بيها قرار في السماء إعدام المملكة اليهودية إن كانوا هم بيصلبوا الابن الوحيد ففي السماء الآب السماوي بيطلع قرار نهاية أورشليم وده اللي شرحه المسيح في مثل الكرامين لما قال لهم في الآخر بعت ابنه الوحيد فقتلوه يعمل فيهم ايه قالوا له يهلك هؤلاء الكرمين ويسلم الكرم لآخرين فهو كان عارف ان اللي بيحصل ده هو اعلان نهاية اورشليم نفسها واعلان غضب الله على اليهود الى النهاية بسبب جريمتهم اللي لا يمكن يمحوها التاريخ فقال لهم هو ذا ايام تأتي هنا بقى الأيام اللي جاية ما فاتش 30 سنة تقريبا إلا وحصلت أو 40 سنة يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع وقت الحصار اللي حصروا به الرومان أورشليم عشان يحرقوها ويهدوها الناس من جوعها يقال في التاريخ بعض الأمهات طبخوا أولادهم وكلوهم من كتر الجوع دي مسجلة في التاريخ حاجات مرعبة فساعتها كان المثل الدائر يا بخت الأم اللي ما جابتش عيال لأنهم بيشوفوا عيالهم بيموتوا من الجوع قدام عينيهم وبعضهم كان بياكل عياله حاجة صعبة جدا بس ده كان عقاب إلهي على جريمة صلب ربنا يسوع له المجد حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا ده اللي يفسر لنا ليه ربنا يسوع قبلها كم إصحاح ربط بين سقوط أورشليم ونهاية العالم كما غضب الله على شر اليهود وكان غضبه شديد يغضب في اليوم الأخير على شر الأشرار ويكون هلاك صعب فين دول الأشرار هيقولوا إيه يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا نفس التعبير ده ذكر يوحنا في سفر الرؤيا لما بنشوف الحمل الحمل اللي هو المسيح له المجد في مجده في ملكه تلاقي الأشرار بيصرخوا بيبقوا مش عاوزين يشوفوه وعاوزين يستخبوا منه بأي طريقة لأنه جاء غضب الخروف ومن يستطيع الوقوف طب ده الخروف وديع ده حمل أيوه هو حمل وديع ومصلوب إنما له يوم غضب في يوم الغضب إنما هو أيضا عادل ومش هيسيب الظلم ده يفوت لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس ربنا يسوع له المجد قال إن كانوا عملوا في أنا كده وأنا بلا خطية أما للأشرار البشر أولادكم اللي مليانين خطايا الناس هيعملوا فيها إيه الزمن هيعمل فيها إيه لو ترك الناس لخطاياهم ده كانوا يتصلبوا بدل المرة مرات إن كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب العود الرطب مقصود به شخص ربنا يسوع له المجد والعود الرطب مقصود بها في الترجمة أحيانا يقولوا الشجرة الطيبة الشجرة المثمرة أمال الشجرة اللي ملهاش لازمة إن كانوا بيقطعوا الشجرة المثمرة أمال الشجرة اليابسة الجافة ده دي تستحق الإعدام 100 مرة وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه عشان تكمل القصة جابوا اتنين من بتوع الفتنة حرامية يتصلبوا هما الاتنين واخدين أحكام قبل كده بس مؤجل الحكم فهيبقى صليب للتلاتة عشان تنطبق النبوة بتاعت وأحصي مع أثمة يعني إيه يعني اتحسب من المجرمين ما خلاص المنظر تلاتة رايحين ياخدوا حكم إعدام لأن التلاتة مجرمين قدام الناس كده فالمسيح له المجد نزل من أعلى سماء لآخر الأرض عشان يحسب من الأثمة والمجرمين ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة الجلجثة في اعتقاد يهودي مذكور في كتب أثناسيوس وأمبروسيوس أباء الكنيسة القدام قوي إن ده كان اعتقاد يهودي سائد إن الجبل ده المكان ده مدفونة فيه جمجمة آدم فعشان كده كانوا يسموه الجلجثة أو الجمجمة الجبل نفسه والاعتقاد ده يخدم قوي فكرة الفداء لأنه مش مش بعيد يكون ربنا يسوع له المجد اختار نفس المكان اللي محطوطة فيه رأس آدم الذي هو رأس كل الأجيال والبشرية عشان دم المسيح ينزل على الجمجم ينزل على رأس آدم عشان تبان الحقيقة أن آدم الثاني يذبح من أجل آدم الأول وآدم الثاني جاي يحيي آدم الأول وآدم الثاني بفكره الجديد جاي يعدل دماغ آدم الأول فتبقى الجمجمة تحت رجليه عشان كده في بعض الأيقونات ترسم الصليب ترسم الصليب وتحت الصليب في جمجمة تحت الرملة كده إشارة إلى الفكرة دي و... ودي ممكن تكون اللي خلت بولس الرسول يقول كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيا الجميع وإن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى النعمة والعطية التي بالواحد تزداد للكثيرين يعني كان عملة واحد وصلت الدنيا كلها لحالة موت يبقى عطية الفداء بتاعة المسيح ممكن ترجع وتصلح القصة للكل لكل من يؤمن لما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحدا عن يمينه والآخر عن يساره الصلب طبعا حاجة مرعبة يعني أكيد طبعا أنتوا سمعتوا تأملات كتير في أسابيع الآلام إنما كل لحظة فيها مرة جدا المسامير وهي بتدخل مرة جدا الشوك اللي على راسه النفس اللي بياخده بمنتهى الصعوبة المسمار اللي في رجله مجرد ان هم يوقفوا الصليب ما هم الاول بيصلبوه على الارض افقي وبعدين يرفعوا الصليب ويغرسوه في الارض كل ده بيهز الجسم هزات عنيفة جدا وهو متعلق على مسامير تخيل اللحظات الصلب يعني يخلي الواحد مرتعب من كثرة ذنوبه لأن هي السبب في ده كله يعني الموضوع ما كانش سهل أبدا وكل أباء الكنيسة أصروا بشدة على التأكيد أن آلام المسيح كانت آلام حقيقية مش آلام تمثيلية بس ممكن واحد يقول إيه ما هو ربنا ممكن يعملها كده وكده لا لاهوته لم يفارق ناسوته اللاهوت لا يتأثر بالآلام إنما الناسوت الجسد البشري يتأثر تأثر طبيعي بكل الآلام المسيح خد كل الآلام كما هي زي أي إنسان وأكثر من أي إنسان فقال يسوع هنا معلمنا له هنذكر بس ثلاثة من السبعة إنما طبعا تعرفين كلمات المسيح الصليب يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون في اللحظة دي بالذات في لحظة شدة الألم أصعب لحظة الواحد ممكن يسامح فيها اللي قدامه يعني لما مثلا الحكاية تبرد يمكن الواحد يبقى قلبه طيب وكبير وينسى اللي اتعمل فيه إنما في في اللحظة اللي فيها قمة الآلام وقمة البهدلة والعار والخزي وال... وفي نفس اللحظة يدعي لهم بالغفران طبعا ده فوق المستوى البشري وفوق العقل البشري وفوق أي حب وفوق أي قلب لأنه ده فوق الطبيعة يا أبتاء اغفر لهم وتلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد له سلطان بيقول اغفر لأنه هو صاحب سلطان الغفران ومش بس بيطلب بسلطان إنما أيضا يتلمس العذر بصراحة احنا لو جنب المسيح هنقول له لا ما يستهلوش هنقول له لا هم يعلمون ماذا يفعلون اليهود دول لا يعلمون ده هم عاملين كده عشان يخلصوا منك عشان عارفين ان الناس بتحبك وهم الرومان دول لا يعلمون ما هو الراجل قال ثلاث مرات لا اجد فيه علة يعني عارف انه بيعمل جريمة عارف انه بيظلمك قول معلش هم لا يعلمون ماذا يفعلون تقدر تدافع عن عدوك تقدر تتلمس العذر للناس اللي في مثابة أعدائك بالرغم أنها حتى ضد المنطق يعني إيه يعني غلطتهم واضحة وصريحة جدا وانت الوحيد اللي بتقول لا دول ما يعرفوش نفس التعبير ده ذكر في آخر قصة يونان ربنا قال عن شعب نينوى شعب نينوى في أول الكلام يقول صعد شرهم أمام الله في آخر الإصحاح في آخر القصة يقول اثنا عشر ربوة لا يعلمون لا يعرفون شمالهم من يمينهم يا رب ما انت قلت من شوية ان خطاياهم صعدت امامك وشرهم ريحته فاحت من كتر الخطية هل معلش ما يعرفوش شمالهم من يمينهم هو نفسه ربنا له المجد اللي سامح نينوى بعد كتر اللي عنده الخطية بيسامح اليهود إن تابوا خلي بالكم لأنه ده طلب مرفوع للسماء وبسلطان المسيح له كل المجد وإنما لا يتمتع بهذا الغفران إلا التائبين والمؤمنين اللي هيتوبوا وإذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها وهنا تلاحظوا حاجة انتوا عارفين ان هم قطعوا ثيابه قسموه اربع حتت والقميص لقوه حته واحده فعملوا عليه قرعه عشان ما يتقطعش الحته دي عجبت برضو اباء الكنيسه زمان وقالوا ايه اللبس اللي لابسه المسيح الا اشاره للكنيسه لان الكنيسه لازقه في المسيح فاول اشاره ان الكنيسه ستمتد الى جهات الدنيا الاربع عشان كده اتقسمت على اربعه وأيضا ستظل الكنيسة بالرغم أنها منتشرة في جهات الدنيا الأربع لها فكر واحد ولها جسد واحد لأنها نازلة من فوق فيقولوا القميص لقوه منسوج من فوق مكتوب كده فما قسموهوش عملوا قرعة وبقى من نصيب واحد فكأن التقسيمة دي حملت معنيين للكنيسة إن الكنيسة هتنتشر في كل مكان وبالرغم من كل الانتشار ده ستحتفظ بالتوب الواحد بالفكر الواحد كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم طبعا هنا المنظر معلن ده على جبل وناس كثيرة يمكن آلاف طلعت تتفرج لأن المسيح كان محبوب جدا والرومان واقفين يحرسوا خايفين من من ثوره ورؤساء الكهنة واقفين بالعشرات يتأكدوا انه مات كل ده بعد كده حد يطلع يقول انه لم يصلب كل الالافات دي ما شافتوش وما عرفتوش طبعا حقيقة يقول عنها أثناسيوس الرسولي قبل ظهور الإسلام أثناسيوس ده قبل الإسلام بشوية حوالي 200 سنة على الأقل قال المسيح له المجد اختار أن يموت علانية لكي لا يأتي يوم يدعي فيه أحد أنه لم يصلب شوفوا كأنه كان بيتنبأ أنه هيجي اليوم ده وهو بيدافع ليه المسيح اتصلب بيقول لأنه من خطة ربنا لابد أن يموت علانية أمام آلاف مؤلفة عشان عارف الشيطان هيشتغل إزاي وهيقول إيه فكان معلن تماما وجهرا أن المسيح صلب أمام عيون الآلاف عشان تبقى الحقيقة واضحة لأن التأكيد على صليبه إعلان لقيامته هو اللي يهمنا أكتر كمان هنا القيامة لأنه إن كان صلب فهو بالحقيقة قام وبالحقيقة قام يعني ده مش إنسان ده إله ده مش إنسان عادي ده ربنا له المجد لأن دي حاجة خاصة باللاهوت أن يقوم بذاته دي ليست في الطبيعة البشرية كان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله يعني ما كفكوش الضرب والتهزيء والجلد والإهانات والدم اللي نازل وال... لسه فيكوا نفس تتريقوا وتسخروا شوفوا قسوة القلب ده الواحد لو ما يعرفش الشخص يصعب عليه يتأذى لآلامه إنما القلب قاسي زي ما وصف الكتاب اليهود قلوب حجر قلوب حجر لسه بتسخر من المسيح له المجد فيقولوا له ايه خلص اخرين خلص اخرين يعني بيقولوا كده هم طبعا لو صدقوا كانوا امنوا بس هم مش مصدقين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح بعض الاباء اعتقدوا ان الصوت ده صوت الشياطين على لسان رؤساء الكهنه لان الشيطان بدا يرتبك وبدا يخاف لئلا يكون فعلا المسيح يقدم فدية عن العالم لئلا يكون هذا البار الذي لم يجد فيه علة ولا خطية هو الذبيحة الحقيقية عن خلاص البشرية فابتدى يقول له ما تنزل ما بلاش لو كنت انت انزل بلاش تكمل فالبعض قال ان ده كان صوت الشياطين اللي بيحاولوا يغروه ما يكملش الفداء للاخر عشان كده المسيح ما عبرهمش والجند أيضا استهزأوا به يعني اليهود شوية والجند شوية وهم يأتون ويقدمون له خلا اللي يتتبع الأربع أناجيل يلاقي تقدم المسيح خل أو خمر ممزوج بمر قبل ما يتصلب وهو مصلوب وده كان من طقوس الصليب كنوع من التخدير اللي يدوا خمر من أنواع من أسوأ أنواعه فساعات يتقال عليه خل ممزوج بمرارة المرارة مع الخل ممكن تسطل شوية أو تخدر عشان يحتمل المسامير وهي داخلة ايديه وبعد كده يحتمل كم ساعة اللي هيقعدها عشان كده يقال في إنجيل آخر إنه لم يرد أن يشرب ليه؟ لأن هو حتى المخدر مش عاوز ياخده عاوز يتألم كل الآلام إلى النهاية بإرادته حتى التخدير رفضه قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا هو ملك اليهود ربنا يسوع له المجد في كل الحكمة سابهم يعملوا كل حاجة وبإيديهم يكتبوا الإعلان اللي هو عاوزه هي التهمة إيه ما هم مش لاقيين ولا تهمة لا حكاية الجزية نفعت ولا يناقض الهيكل نفعت ولا مفيش ولا تهمة ثبتت إنما التهمة الوحيدة المعلقة اللي قال أيوة أنا ملك هي حكاية ملك اليهود فحطوا التهمة فوق رأسه فالتهمة بقت إيه بقت شهادة للمسيح بقت إعلان عن ملكه بقت بتتمم النبوات الرب ملك على خشبة ومعلنة بكل اللغات في العالم ساعتها الثلاث لغات العالمية عبرية ويونانية ورومانية في الوقت ده كان أشهر لغات ليه عملوا كده في ناس يونانيين بيحضروا العيد والرومان طبعا واقفين واليهود هم أصحاب المشكلة وكأنه المسيح له المجد اختار بتدبيره أن يعلن أنه ملك بكل لغات العالم عشان نعرف أن الذي أتى ملكا لليهود هو ملك كل الملوك وكل الأمم تخضع ليه بعد كده وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانتهره قائلا مكتوب في إنجيل آخر أن الاثنين كانوا في الأول بيسخروا منه وبيتكلموا عليه ممكن تكون اتقالت على اعتبار في واحد كان بيتكلم كتير ويهاجم المسيح كتير التاني كان ساكت ومش ممكن في بعض التفاسير تقول حتى اللص اليمين يمكن في الأول تهكم كما تهكم الآخرون وبعد كده لما شاف وداعة المسيح وطول أناته ودعوته بالغفران للأشرار واللي هيحصل في الضلمة الضلمة اللي هتيجي على الدنيا في الوقت ده خد الشكل الثاني واعترف به إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر ولص اليمين اليمين دي على فكرة في التقليد مش في الأناجيل يعني إيه لم يذكر مين يمين ومين شمال في الأناجيل إنما لأننا دايما في أمثال المسيح نلاقي كلمة اليمين إشارة لأصحاب السماء والشمال إشارة للمرفوضين بقينا نميل أنه يكون اللص اليمين وفي تقليد يهودي يقول كده ان اللص اليمين هو اللي قال كده فدول اللي اضافوا كلمة اليمين أولا أن, تتخاف أولا أن تتخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه يعني إيه؟ يعني اللص اليمين بدأ يرد على الشمال هو المسيح في النص وهم الثلاثة غالبا ممكن يكونوا في وش بعض أو شايفين بعض في زاوية فاللص الشمال بيتهكم أما اللص اليمين بدأ يهاجم اللص الشمال قال له يا أخي ما تخاف ربنا بقى ده احنا في في الغلب سوا وده وقته انك تسخر منه او تتهينه يعني نحن تحت هذا الحكم عينه وانت واقف معاهم تحت بتتسامر ده انت مصلوب يعني ما خلي شوية رحمة بقى أما نحن فبعدل هنا بقى نقول حاجة مهمة اللص اليمين ده شخصية مهمة قوي الواحد يعني يتعلم منها اللص اليمين يدي رجاء لكل إنسان فينا مهما كانت حياته لأن كلنا عارفين أنه سرق الملكوت في آخر لحظات من عمره وبينت قد كده ربنا رحمته واسعة جدا أنه يحتمل عدم من الناس يعني ثابت عليه جرائم أيا كان بقى الجرائم دي قتل ولا سرقة ولا إيه ومع كده ممكن يبقى له مكان في الملكوت في آخر دقايق لكن في ناس تقول ايه يبقى ما فيش أعمال يبقى إيمان بس استنوا بس ده اللص اليمين ده في الربع ساعة دي ولا الساعة اللي قعدها جنب المسيح عمل اللي احنا ما نعملوش في سنين عمرنا زيد حاجات خلت ربنا يبص له بحب ويدخله أول واحد في الصف في نفس اليوم على الفردوس أول حاجة عملها اللص اليمين أو تذكر ليه هو ما فيش حاجة بيعملها بإيديه ما هو مربوط أنه اعترف أنه مستحق الموت قال له نحن بعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا هي دي قدام ربنا قليلة هو بيقول اللي احنا فيه نستاهله احنا نستاهل نموت احنا مجرمين هو قال كده فهو اعترف بخطيته معناه في حتة توبة واعتراف علني أمام كل الناس تعرفين المجرم لغاية آخر لحظة بيقول أنا بريء إنما هذا المجرم ما قالش أنا بريء قال له إحنا بعدل ننال استحقاق ما فعلنا دي مش سهلة دي علامة توبة صادقة حاجة كمان أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله استنى عندك انت عرفت منين عرفت منين إذا كانت كل رؤساء الكهنة بيقولوا غير كده والرومان بيقولوا غير كده والحكم طلع غير كده قال قلبي بيقول غير كده الراجل ده بريء والذوق ده ما يطلعش من مجرم أنا عارف المجرمين وأخلاقهم دي مش أخلاق مجرمين هذا البار القدوس لم يفعل شيئا فيه خطية معنى كده أنه حب المسيح وتعلق بيه وشاف فيه نقاوة وقداسة ما شافوهاش اليهود ولا الرومان ولا يمكن حتى التلاميذ في اللحظة دي عشان كده احنا نيجي في, في يوم الجمعة العظيمة نقول اللص أنكر التلميذ أنكر أما اللص فاعترف يعني بنحط بطرس قدام ديماس ده ونقول له انت سبقت بطرس بطرس ما قدرش يعلن ان هو ده المسيح انت اعلنت وانت بتموت حاجة كمان تمجد الراجل ده او تخليه كبير قوي في عينين ربنا لو كان شايف المسيح بيعمل معجزة نقول يبقى سهل الإيمان لو كان المسيح نزل من على الصليب وطاح في اليهود دول كان يبقى من حقه يؤمن إنما ده شايفه مذلول ومهان وبيموت وفي قمة الضعف جبت منين الإيمان إزاي قدرت تقول يا رب ده قال يا رب إزاي الإيمان دخل قلبك في لحظة تشكك المؤمنين يعني المؤمنين نفسهم شكوا التلاميذ القريبين شكوا انت تؤمن في اللحظة دي ده انت جبار ايه اللي شفته ايها اللص اليمين عشان تؤمن بالمسيح كإله وتطلب منه الملكوت وهو لا بيعمل معجزات ولا بيقول وعظات ولا بيعمل حاجة إنما هو كحمل سيق إلى الذبح ونعجة صامتة أمام من يجزاه ده قال لك ايه يعني الصليب ده قال لك ايه عشان تقول اللي انت قلته اما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ده معناه مش بس امن بيك اله ده معناه انه امن انه ملك حقيقي وامن ضمنيا ان مملكته ليست من هذا العالم وآمن أن هناك حياة أخرى تنتظرهم بعد ما هيموت كل ده قاله كل ده وصل له في اللحظات دي هذا الرجل له إيمان جبار وله توبة قوية وفيها اعتراف وفيها توبيخ للأشرار ده ابتدى يوعظ لأخوه الحرامي التاني ده عاوز يقول له اختشي احنا نستاهل اللي احنا فيه ده ابتدى يبشر ده لو طال يعيش يومين كان بقى من الخدام الافاضل لانه هو على الصليب بيتكلم عن المسيح وبيكرز بيه وبعد كده الناس تقول اللص اليمين خدها سهله خدهاش سهل احنا ما بنعملش اللي عمله ده في سنين العمر انما تبين قد كده ربنا رحمته واسعه جدا لاخر لحظات ممكن يقبل الانسان ويتحول من جهنم الى الفردوس قال له يسوع الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس مجدا للثالوث الأخلص ناخد آية واحدة ما تذكرني دي انتوا حافظينها المفروض عايزين حاجة نقول ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن نقولها مع بعض ابكينا على أنفسكن وعلى أولاد كمان مرة ابكينا على عندنا النهاردة التبرعات رايحة لمركز الرجاء وعندنا حالة مطلوب زرع كلى لشاب محتاج 15 ألف للعملية وفي عندنا حالة من منطقة تانية لعملية صعبة في العين تحتاج 50 ألف لشاب تاني تحميه من العمى تبرعاتكم النهاردة رايحة للحالات تسميع لوقا 16 لغاية 20 مع مدام إيفا والأخت فادية في المكتب الكنيسة مؤتمرات فايد ما زال مؤتمر 19 في بعض الأماكن أما مؤتمر 21 ويتنج ليست بنفكركم تاني بالتبرعات الخاصة بمشاريع مصر الإسماعيلية الخاصة بكنيسة ماري مرقس القداسات في ميعادها تفضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا